إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أنا أحبكم في الله أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته اللهم اختصنا في هذه الليلة برحمة من عندك اللهم أفض علينا من رحماتك وخيراتك ونعمائك وبركاتك شروط توحيد المحبة الشرط الأول أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة أول شرط في شروط توحيد المحبة إيه؟ أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة إن يبقى في الحب ربنا بس وبس توحيد بتحب مين ربنا ومين تاني بس, بس. قاطعة بس عشان كده إيه نمرة اتنين أن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة ونابعة من محبة الله إنسان يحب من ربنا محبة خالصة تامة مطلقة عشان بقول إيه أن أنه لا أحد ولا شيء يحب لذاته إلا الله بعض الناس بيحب ربنا عشان نعمه اللي أنعمها عليه أحب الله لما يغزوكم به إنه بيحب ربنا عشان بيوكله عشان اداله عشان خلقه عشان عنده عشان عشان عشان لا حبه صح لنعمه عليك كل واحد بيحبه بطريقته بس اللي بيحبه لأن الله يستحق المحبة له الجلال كله قل لا إله إلا الله له الكمال كله له العظمة كلها له النعم كلها له الملك كله له الخلق كله ملك سبحانه جل جلاله هو عشان كده بقول لك اللي بيحب ربنا بس هو اللي يفهم حب لكن اللي ما عرفش يحب ربنا هو اللي ما بيفهمش في الحب قلت لكم القصة القديمة ولد في كلية هندسة ها في سنة خمسة في حفل التخرج بيسألوه أنت عشت في الكلية ست سنين حبيت كم واحدة؟ قال يعني كتير يعني عشرة قال لا أكتر يعني عشرين أكتر أكتر خمسين مية يعني حب ميت واحدة في خمس سنين ده مش حب هو مش فاهم هو كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها هو ده الحب أنا بقول لك لو حب ربنا بقى بالغيب ربنا اللي ما شافوش آمن به ولم ولم يره سمع عنه جل جلاله ولم يسمعه وحبه هو ده الحب الراقي العالي الحب اللي يخليه بعد كده لما يجي يحب يحب صاحبه
ما يعرفش يحب حد غير ربنا وانما هيحب حد لربنا لربنا رجلان تحابا في الله اجتمع عليه يعني ايه اجتمع عليه وافترق عليه اجتمع عليه يعني اتقابلوا بيحبوا ربنا ولما مشوا برضه بيحبوا بعضهم لله لا ده اجتمع على- جمعهما الحب في الله بيحبوا في الله وبعدين واحد عصى فافترقا من اجل حب الله لان هي دي علامه الحب في الله ان انا بحبك طول ما انت مطيع ساعه ما ارى عليك معصيه ابغضك في الله هو ده الحب في الله وال و- وال والبغض في الله اللي هي اوثق عرى الايمان شروط توحيد المحبه أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة شوفوا الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر أواهم المبيت إلى الغار نزلت صخرة فسدت باب الغار ودايما أسألك السؤال ده لو أنا وانت وانت كنا احنا التلاتة كده مسافرين ونزلت صخرة سدت باب الغار أول ما نزلت الصخرة دب وصلنا لقينا نفسنا في ضلمة زق الصخر ما تزدتش ما تزقتش قعدنا اتلفت مفيش أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ يرحمك الله أول حاجة هتفكر فيها إيه؟ هتحط إيدك على التليفون بتعمل إيه؟ هنتصل بحد أوبا مفيش شبكة طب تعالوا نزق يلا يا جماعة ها إيدك معايا إيه لا أوه. الله أكبر مفيش حاجة بتتلحلح بعد محاولات يائسة بائسة رحنا قاعدين في الأرض كده وبعدين المصيبة إن الفلوس كلها معايا وكان عندي ميعاد الليلة دي طب نقول يا رب بقى ملهاش حل ال- امتى جه ربنا؟ اه كده ربنا مش نمرة واحد عندك كده ربنا مش نمرة واحد عندك أبداً وهو ده عدم توحيده ضعف توحيده واحد يقول لي لا انا اول حاجه كنت هقول يا رب واقول له بمنتهى الحسم كذبت قلت له لو انت دلوقتي زوجتك اتصلت بيك بتقول لك الحق الولد سخن جدا درجه حرارته 39 اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم عافهم ولا تبتلنا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه من غير مرض ولا الم ولا اهانه ولا عذاب ونسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب امين الولد 39 لا طيب اديتيله خافض لا طيب اتصلي بالدكتوره اساليها طيب آه، حط- اعملي له كمادات ما تسكتيش يا رب اشفيه بقى بس يا رب جت في الاخر مش اول حاجه يا رب عشان كده ابن القيم لما بيتكلم عن الحب يقول وما حق هذا الحال الحب الحب لما ابن القيم يتكلم عن الحب بقى يقول ايه و محك هذا الحال يعني امتى نتاكد ان انت فعلا حالتك عايش حاله حب مع الله واحد ان يكون الله اخر ما يخطر على بالك قبل النوم واول ما يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ وان يكون اول من يهجم على خاطرك عند الحاجه لما تحتاج حاجه تقول ساعة ما يتزنق في فلوس أول حاجة تخطر على باله أستلف من مين؟ أروح البنك أبيع إيه؟ يا رب افرجها ال- الأول يا رب للأسف ما تعلمناش كده وما تعودناش على كده عشان كده بقول لك أنت محتاج تتعلم تحب ربنا إزاي هي دي أن يكون الله أول من يهجم على بالك عندما تحتاج لشيء لا تستحي أن تسأل الله في شسع نعلك لما جزمتك تتقطع تقول يا رب
حذاء انقطع ارزقني نعلا ما تتكسفش من كده اللي هي يا رب ماليش غيرك ما بسألش غيرك ماليش غيرك اقول يمين ماليش حد مفيش حد في الدنيا دي يملى عيني فيش حد في الدنيا دي اثق فيه ثقتي فيك فيش حد في الدنيا دي اتوكل عليه ومالي ايدي منه فيش بس الله يبقى نمرة واحد أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة اثنين أن تكون جميع المحاب والمحبوبات نابعة وتابعة لمحبتك لله ثلاثة أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة فتصبح جميع المحاب مقهورة وخاضعة لمحبة الله صليت على الرسول زيد النبي صلى أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة فتصبح جميع المحاب مقهورة لمحبة الله لما واحد بيحب مراته زوجته حلاله احنا قلنا في حب محرم اه انك تحب واحدة مش زوجتك مش من محارمك تحبها ده اسمه الزنا القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها السعي والفرج والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فالقلب يهوى ويتمنى سمى الهوى والتمني زنا القلب زي زنا العين لذلك بنقول ايه بتحب مراتك الحب اللي مش شركي مش شركي انك تحبها لله وجعل بينكم مودة ورحمة زي ما قال ربنا مودة ورحمة هذا الحب بحبها لله تكون طول ما هي مطيعة ومخبتة بحبها لله قول لي بس هي فيها حاجات تتحب يعني ما بتطلبش مني فلوس دي اهم صفه في الزوجه فأقول لك إن الذي فطرها على هذا الخلق هو الله فتقهر محبة الله أن خلقها بهذه الطيبة أصلها جميلة قوي مين اللي خلق الجمال ده؟ الله جل جلاله أصلها مطيعة جدا اللي طبعها قال له ايه ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه قال اهما خلقين تخلقت بهما ام خلقين جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما فالانسان اصلا جبله بيبقى فيه طيب مؤدب مطيع هادي لين آآ آآ صوته منخفض ما بيحبش جدل ونقاش يحبش يتكلم كتير الشخصية اللي زي دي اللي تتحب نحب الذي خلقها هكذا فيقهر حبنا له حبنا لها هي دي يبقى انت لما في الاول خالص عشان تاني بقى نعيد من الاول نفهم دين انك تعرف ربنا جل جلاله وتحبه وتحبه وتحبه ملء قلبك احفظ الجملة دي أن تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب فتبلغ حد الكفاية أن تكتفي بالله القله دي اللي هم الناس اللي عندهم ما سمعتوش الناس اللي عندهم خبره في القلل علشان القله دي الحته ده ده اسمه الزور الحته دي اسمها ايه؟ الزور عند الزور ده من جوه اهي عند الزور ده من جوه في ايه؟ شايفين ال- اسمها ايه دي؟
اخرام كرام اخرام آه. الفتحات اللي موجوده ديك هي مش مش مفتوحه مباشره وانما في ايه عند الزور دي لما تملى القله دي لحد الاخر زي دي كده مثلا كده القله دي تملاها لحد الاخر كده لحد الحرف ما تعرف تجيبها لحد الحرف دي مليانه لحد الحرف اهي معاك لحد الحرف ولا مش باينه اهي بص مليانه كده لحد الحرف بتنقط عليك مش كده مليانه لحد الحرف لما تبقى القله مليانه لحد الحرف كده ما تتلجش ما تتلجش خالص ما تبردش تفضل الميه سخنه هي ميزه القله دي دي ثلاجه انتوا مش عارفين يعني ايه قله صحيح مش بنحوش فيها الميه دي بتبرد الميه دي بدل الثلاجه ايام جدك وجدتك زمان ما كانش عندهم ثلاجه ما كانش في كهرباء في بلدكم في ال- في الريف كانوا بيبردوا الميه بايه بالقله اللي زي دي ابن الجوزي بيقولوا له ايه ما بالنا ما تجيب لي حله ولا طشت ولا اي حاجه اكب فيه الميه لا ال- ما بالنا اذا انقصنا الكوز برد واذا ملأناه لا يبرد يعني دلوقتي لما نفضي الميه دي لحد الزور هنا اه ممكن نفضي دي في دي اه نفضي دي كده حلوه البقلاله دي اه اه كده لحد الزور كده انا اصلاها لحد الزور وتسيبها شويه بقى في الشباك على سور البلكونه تلاقيها بقى بعد كده تيجي تشرب منها الله تلاجه ليه لما نقصوا للزور يبرد وإذا ملأنا الحرف لا يبرد قالوا ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد وإذا أنقصناه برد قال لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص يا هي دي ان ليه انت بتقول انا عايز احب واتحب ليه انت بتقول لزوجتك حبيني قولي لي بحبك ليه ده انت فقير للحب ما انتش مليان ناقص يا راجل يا يا اللي عايز تتحب ها، ناقص لو انت مليان فيش هوا يدخل ما هو السر في ان الميه بتبرد ان الهوا بيدخل هنا يعني الميه بتبقى مليانه لحد هنا الهوا ما بيدخلش لكن لو نقصناها لحد هنا الهوا بيدخل بقى في يتلج الميه فاهم ازاي هي دي ان الهوى لا يدخل الا ع- ناقص يبقى هي دي اللي بيجي يحب حد غير ربنا ده نتيجه نقص حبه لله هي دي عنده نقص عنده عقده نقص راجل فقر قلنا كده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب هي دي القضية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا حكيم ابن حزام إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه على طول شايف نفسه فقير زي ما قلت لك كده هو نفسه يركب عجله ربنا اداله عجله لا عايز موتوسيكل اداله موتوسيكل لا عايز عربيه اداله عربيه لا عايز واحده زيرو اداله واحده زيرو لا عايز واحده عاليه شويه اداله العاليه لا عايز عايز طياره ومش هيشبع مش هيشبع ابدا اما اللي شبعان بالله اللي غني بالله مش محتاج حد ولا محتاج حاجة اسمه مكتفي بالله فهمت سر الدين سر الدين علاقة خاصة جدا بينك وبين الله وهذه العلاقة ذات حساسية بالغة إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كلمة واحدة كلمة واحدة عشان كده بنقول إيه إن حبك لربنا ده آه، حب عالي جدا جدا جدا قال ابن القيم رحمه الله التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية كأبيض ثوب يكون هي دي القضية انك تفهم كده من البداية عشان تفهم دين ان دي حاجة جميلة بينك وبين ربنا مش عقد فلما ربنا جل جلاله اللي انا بحبه يأمرني بأمر أسارع وأسارع بثلاثة أشياء خوف ورجاء ومحبة وحب زي ما قال ابن القيم بقى ان الحب راس الطائر والخوف والرجاء جناحه فاذا قطع راس الطائر هلك واذا كسر احد جناحيه صار عرضه للافات يبقى هي دي انا همشي ربنا كده افهم براس الطائر اللي هو الحب ده الاصل ده الحياه والجناحان الخوف والرجاء يطلع جناح الخوف اخاف من ربنا يطلع جناح الخوف اخاف من ربنا يطلع جناح الخوف الى ما قبل الياس والقنوط من رحمه الله وينزل الخوف ويرتفع الرجاء يرتفع الرجاء يرتفع الرجاء الى ما قبل الامن من مكر الله وينزل الرجاء ويطلع الخوف وهكذا يطير الطائر الى الله خوف ورجاء براس الطائر اللي هو الحب الحب انا ركزت على الحب زياده بس لازم له خوف ورجاء لينضبط الحب فيش حاجه عندنا اسمها العشق الالهي لا ما ينفعش الكلام ده مع ربنا وانما احب الله وهي دي الجمله اللي كتير آه، هتيجي معانا في المنهج ان انا لما احب ربنا عبد بيحب رب مش واحد وواحده واضح لان بعض الناس عملها كده لا ده عبد بيحب ربه سيده الهه خالقه معطيه مولاه هي دي زي ما قلت لك كتير انك انت لما تخاف من ربنا خوف عبد من سيده لما تتكلم مع ربنا وتناجي ربنا عبد بيناجي سيده لما تطلب من ربنا عبد بيطلب من سيده ما تتجرأش ما تقلش أدبك ما تتكلمش بسوء أدب مع الله الفهم البداية فهم الدين أن تعرف الله اثنين في معرفة الدين أن تفهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى هي دي هتفهم بقى إن ربنا الإله الملك الخالق الرب خلقك أنت العبد الذليل الضعيف المحتاج المسكين ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى فحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما فيش يوم قيامة نحاسبك على الأوامر والنواهي يبقى فهمت كده الدين إن في رب إله وفي عبد أنت عبد وربك الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن الله جل جلاله خلقك أيها العبد لكي تعبده وأن لك يوما سيحاسبك على أوامره التي أمرك بها سيحاسبك وهناك جنة ونار وخلود وأبد وأن الله جل جلاله أرسل إليك رسولا ومعه كتاب ليعرفك ما يحب وما يكره وما يحل وما يحرم وهذا الرسول نموذج يتأسى به تسير خلفه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون يبقى كده هذا كلام إجمالي مجمل بعدما تعلق قلبك بالرب فقبلت كل ما يكون منه لأنك تحبه وتخافه وترجوه افهم دين أن الله جل جلاله لما كلفك كلفك عن طريق نبيه هذا ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرك أن الدعوة تصلك العلماء ورثة الأنبياء يبقى العالم هو وريث للنبي قلت لكم قبل كده لما حد يقول لك انت زعلان ليه ما تسيب الناس يا اخي تفجر ولا تكفر ولا تعمل ايه انت زعلان ليه انا زعلان اه ليه زعلان ليه انت مالي لا مش انا مالي انا ورثت هذا عن النبي النبي جعل دي وراثتي فوراثتي دي مخلياني شايل هم الناس دول زعلان عليهم زعلان عشانهم شايل همهم هي دي عشان كده لما تيجي تقول انا ما ما اعرفش لا تعرف هي دي مسؤوليتي انك تعرف وتفهم وتتعلم وتدرك وتقام عليك الحجة الرسالية ده كلام مجمل في فهم يعني ايه دين رب وعبد أوامر ونواهي وآخرة ستحاسب ورسول مبلغ أمر أن يتبع صلى الله عليه وسلم لو فهمت ان الدين كده الموضوع يبقى عندك تكامل اي حاجة عايز افهمها بقى افهمها ازاي الفهم المعصوم فهم النبي واصحابه لان ربنا قال لنا وان تطيعوه تهتدوا لان ربنا قال لنا ايه قال والساب فإن آمنوا بمثل المخاطب هنا النبي وأصحابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يبقى الهداية ان انا اكون ز- افهم زي النبي وزي اصحابه عشان اللي يقول لك التراث ده ملناش دعوه بيه لا ده اهم حاجه ليه زي ما قلنا كتير لان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا اقيموا الصلاه ما قالناش في القران الظهر اربعه والمغرب ثلاثه والفجر اثنين ولا قال لنا الركوع كده والسجود كده وانما النبي عمل كده والتراث اللي هو ده بقى اللي اتنقل لنا كده نقل لنا ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نذكر الله وازاي نحج وازاي ندعو الله وازاي نتوسل الى الله وازاي نحب ربنا ازاي دي اللي اتعملت عملي انا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله الى المشتاقين الى رمضان للمشتاقين الى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب